بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا في الحقيقه اشتقت ان اختار ايه جديده من سفر النشيد الاناشيد لكي اكلمكم عنها وانا في الحقيقه ما باخدش ايه لكن باخد موضوع فالموضوع الذي عايز اكلمكم عنه هو موضوع الطيب الطيب او الاطياب في سفر النشيد نجد ان الطيب موجود من اول آية من اول الاصحاح لغاية اخر آية في اوله تلاقوا في سفر النشيد اصحاح واحد آية ثلاثة اسمك طيب مسكوب لربنا يعني مكتوب في الترجمة البيروتية دهن مهراق ترجمة يعني ما تخشش دماغنا يعني يعني ايه دهن مهراق هو كلمة دهن معناها طيب لكن في في ال في القداس عندنا بنقول طيب مسكوب هو اسمك القدوس طيب مسكوب احسن من كلمة دهن محرق على اي الحالات كلمة دهن في سفر النشيد ممكن يكون معناها الطيب يعني واخر آية في سفر النشيد يقول اهرب يا حبيبي الى جبال الاطياب يعني اخر كلمة الاطياب فايه حكاية الطيب اللي موجودة في سفر النشيد ومعناها ايه اول حاجة بيقول على ربنا اسمك طيب مسكوب اسم ربنا طيب يعني حاجة رائحتها طيبة كان بيطلق اسم الطيب على الأشياء اللي الزيوت الطيبة الرائحة وأول مرة ربنا عمل مثل هذه الدهنة أو المسحة في سفر الخروج اصحاح 30 في سفر الخروج اصحاح 30 بيقول ايه من آية 22 وكلم الرب موسى قائلا وأنت تأخذ لك أفخر الأطياب مرا قاطرا خمسمائة شاقل وقرف عطرة نصف ذلك إلى آخره وقصب الزريرة كذا وسليخة ومر وزيت الزيتون إلى آخره وتصنع دهنا مقدسا للمسحة وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت العهد والمائدة وكل أنيتة والمنارة وتقدسها وتمسح بها هارون وبنيه وتقدسهم هذا الطيب اللي كانوا بيعملوه من أفخر العطور من افخر العطور كانوا يمسحون به بيت ربنا ويمسحون به الاواني المقدسه ويمسحون به هارون وبنيه للكهنوت طيب عطر ربنا في الحقيقه يحب هذا العطر ولذلك في نفس الاصحاح خروج 30 لما اتكلم على البخور البخور عطر مش يجيبوا مجرد لبان ويحطوه في الشورية ويطلع دخان وبس ده الكلام مش صح اللي ربنا طلبه بخور عطر كما ورد في سفر الخروج اصحاح 30 وطيب عطر يدي رائحة طيبة ولذلك ربما نعجب لما نلاقي استير الملكة لما اتجوزها الملك نقعوها في الطيب ستة أشهر عارفين ينقعوها في الطيب ستة أشهر إيه؟ يجيبوا بانيو مليان طيب وعطر وتتنقع فيه ست أشهر تقوم رائحتها تتشم من من بعد كيلو إسانس جامد ربنا يحب هذا النوع من العطور احسن الناس يفتكروا ان لما يعيش مع ربنا يبقى الواحد ريحته مش مظبوطة لا ربنا يحب الواحد تكون ريحته كويسة بس ناخدها من الناحية الروحية اسم ربنا طيب مسكوب بيشبه اسم ربنا بالحاجة العطرة اللي الواحد تتعطر اسماعه وحواسه باسم ربنا اسمك طيب مسكوب هو اول طيب موجود في سفر النشيد هو اسم ربنا ليه بقى لان احنا بنبدا حياتنا الجديده في المعموديه باسم ربنا عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس او زي ما بطرس قال لليهود توبوا وليع توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا فاول حياتك الروحيه اول طيب بتاخذه في حياتك هو اسم ربنا الذي يدعى عليك واسم ربنا الذي تنتسب له كابن لله في المعمودية وتأخذ أول طيب هو طيب التبرير وغفران الخطايا في هذه المعمودية اسم الرب طيب لأنه قال اسم الرب برج حصين يلجأ إليه الصديق ويتمنى أو في المزمور نقول باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم وزي ما بنقول في التسبعة اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك ولأن اسم ربنا هو أول طيب بناخده اسمك طيب مسكوب عشان كده بنبدأ كل حاجة بهذا الطيب باسم ربنا نبدأ كل عمل باسم ربنا نبدا كل صلواتنا باسم ربنا نبدا كل يوم باسم ربنا ام يكون اسم ربنا عباره عن طيب مسكوب في حياتنا وفي روحياتنا وفي منازلنا اسمك طيب مسكوب في الحقيقه نجد في سفر النشيد كلام كتير عن هذه الرائحة الطيبة في واحد ثلاثة رائحة أدهانك الطيبة وبعدين نقول في إصحاح أربعة آية عشرة كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب بيتكلم عن الكنيسة المقدسة ورائحة أدهانها أطيب من كل الأطياب وبرضه في سفر النشيد يتكلم عن أنواع من اللي بيتعمل منها الطيب الناردين والكركم وقصب الزريرة والقرفة مع كل عود اللبان مر وعود مع كل أنفس الأطياب في إصحاح 4 آية 14 وفي آية 11 رائحة ثيابك كرائحة لبنان وفي خمسة واحد قطفت مري مع طيبي وفي إصحاح ستة آية ثلاثة وخمسة حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويقطف السوسن وآية خمسة يداي تقطران مرا المر ده نوع من أنواع العطور الطيبة جدا طعمه مر ولكن رائحته جميلة جدا وفي إصحاح 4 آية 7 أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان وفي اخر اصحاح اهرب يا حبيبي كن كالظبي او غفر الايائل على جبال الاطياف اول طيب احنا بناخده في الكنيسة هو اسم الله القدوس وناخده في المعمودية بالذات تاني طيب بناخده الطيب في سر الميرون سر الميرون المقدس فيه انواع الطيب هذه التي وردت في خروج 30 وانواع الاطياب التي وردت في سفر النشيد وانواع اطياب كثيره بنجيب كل الانواع دي ونطبخها معا ويكون زيت الميرون من اطيب الاطياب بنطحن بهذا الطيب في بعد المعمودية مباشرة بيدهن الإنسان في كل فتحات جسمه وكل مفاصل جسمه لكي يقدس كله لله طيب بتاخده في الكنيسة اللي بتقول لها رائح- رائحة أدهانك الطيبة واثناء ما بيمسحوه بهذا يقولوا مسحة الروح القدس امين مسحة عربون ملكوت السماوات امين مسحة مقدسة للمسيح الهنا وخاتم لا ينحل امين كمال نعمة الروح القدس ودرع الايمان والحق امين بتاخذ طيب التقديس مش بس ان الميرون طيب الرائحة لا بتأخذ طيبا آخر هو التقديس بتتقدس كل حواسك وكل جسمك وتعتبر هيكلا للروح القدس من ذلك اليوم والروح القدس يسكن فيك يسكن فيك بعمله فيك وبمواهبه فيك وبإرشاده لك فيبقى فعلا تقول للكنيسة كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب بتاخد في الأول أول طيب هو اسم الله وبتاخد تاني طيب هو طيب سر الميرون وبعدين بتاخد تالت طيب هو طيب عمل الكهنوت في حياتك والكهنة قديما كانوا يرسمون بالطيب يعني يأتي النبي الذي يمسحهم ويضع قارورة الطيب على رأسه وينزلها عليه كده زي ما احنا بنقول في المزمور كالطيب الكائن على الرأس النازل إلى اللحية لحية فارون النازلة إلى جيب قميصه طيب فالكهنوت ايضا هو نوع من الطيب الموجود في الكنيسه الكهنوت هو نوع من الطيب الموجود في الكنيسه لان بالكهنوت بناخذ التحليل ومغفره الخطايا وبت وبالكهنوت بناخذ البركه وبالكهنوت بناخذ الاسرار المقدسه وبالكهنوت بناخد الارشاد في الحياه الروحيه فطيب اخر وضع في الكنيسه هو طيب الكهنوت بيتمتع الناس به في حياتهم الطيب اللي بعد كده هو طيب الحياه المقدسه التي يحياها الانسان في الكنيسه عشان كده بيقول على الكنيسة معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر كنيسة معطرة مدهونة بالطيب الطيب المقدس اللي بياخده الإنسان في حياته وقيل عن السيد المسيح المر والميعة والسليخة من ثيابك المر والميعة والسليخة من ثيابك المر ده سائل والميعة آه، حاجة ما بين السائل وال يعني مكثف سائل مكثف ميع ميع كده والسليخة قطع مسلوخة من أصناف الأطياب يعني كل الأنواع سواء كانت سائلة أو مجمدة أو مائعة بين الاسمين المر والميع والسليخة من ثيابك الانسان بياخد الحياه الطيبه من الكنيسه الطيب الجديد اللي بياخده بياخذ منها رائحه المسيح الزكيه عشان كده ايه بنقول في كورنثوس الثانيه 2 14 شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته ويظهر بنا رائحة معرفته في كل حين لأننا رائحة المسيح الزكية لله رائحة المسيح الزكية يعني حياتك تتحول إلى طيب تصبح أنت طيبا في الكنيسة كل إنسان يقابلك يشتم منك رائحة طيبة يشتم منك رائحة المسيح الزكية التي وهبها المسيح لك في المعمودية وفي الميرون وبالأسرار المقدسة بيعجبني جدا أبونا إسحاق أب الآباء لما بارك ابنه يعقوب بيقول باركه وقال له رائحة ابني رائحة حقل باركه الرب رائحة ابني رائحة حقل باركه الرب الحقل اللي ربنا يباركه تلاقيه كله مزهر ومن الزهور بتاعته بتطلع منه رائحة جميلة قبل ما الزهور تعقد وتبقى ثمرة أو تتحول إلى محصول رائحة حقل باركه الرب ادي الكنيسه كده الكنيسه عباره عن حقل باركه الرب بيعطي ثلاثين وستين ومائة وفيه رائحة المسيح الزكي هذه الرائحة رائحة الأطياب اللي بيقولوا عليها في سفر النشيد رائحة أطيابك أفخر من كل الأطياب هي رائحتك أنت ورائحة المسيح في حياتك ورائحة الكنيسة بالنسبة للعالم مفروض أن الكنيسة هي الطيب الموجود في العالم مفروض أن العالم بيشتم من الكنيسة رائحة طيبة رائحتك رائحة المسيح رائحة الكنيسة رائحة التقدمات والذبائح المقدمة على الله أبونا نوح لما رسى الفلك قدم محرقات للرب فاشتم الله منها رائحة الرضا اشتم الله منها ايه رائحة الرضا وفي الكلام عن المحرقة في الإصحاح, في الإصحاح الأول من سفر اللاويين يقول وقود رائحة سرور للرب رائحة سرور للرب فكل تقدمة أنت بتقدمها هي رائحة سرور للرب هي طيب مسكوب أمام الرب هي بخور عطر صاعد الى الله كطيب مسكوب وهكذا تكون الصلاه المقبوله امام الله عباره عن طيب مسكوب امامه رائحه طيبه رائحه ثيابك رائحه ثيابك مش مقصود بثيابك يعني الثياب اللي انتوا بتلبسوها مقصود بالثياب اهم حاجه ثوب البر الذي يلبسه الانسان الثياب البيضاء التي تدل على نقاوة سيرته رائحة ثيابك أفضل من جميع الأطياب الإنسان الروحاني تلاقي ثيابه نقية ورائحة ثيابه نقية أمام الله عشان كده ساعات ياخدوا بركة من ثياب القديسين ده العجيب ان بولس الرسول كما ورد في اعمال 19 كانوا بياخدوا قطع اقمشة من فوق القروح اللي على جسمه ياخدوها لكي تشفى الامراض وتخرج الارواح الشريره قروحه دي كانت ليها رائحه طيبه امام الله زي دماء الشهداء المسفوكة ورائحتها أمام الله زي عذابات القديسين وكيف كانت رائحة الطيب أمام الله عذابات لكن رائحة طيبة رائحة ثوب البر رائحة سيرتك أمام الله رائحة كما يقول الكتاب رائحة عروس مزينة لعريسها الكنيسة دي لما تدخل أورشليم السمائية تبقى كعروس مزينة لعريسها منها رائحة طيب حكاية استر دي كانت رمز رمز للكنيسة تتنقع ست اشهر وكلمة ستة رقم ستة يرمز إلى كمال العمل كمال العمل زي ما ربنا أكمل عمله في الخليقة في ستة أيام وزي ما أكمل عمله في الخلاص في اليوم السادس وفي الساعة السادسة فكان رقم ستة يرمز إلى كمال العمل وزي ما أعمالنا كلها في الأرض بتبقى في ستة أيام ونستريح في اليوم السابع وتكون بميزان الساعات الساعة ستين دقيقة والدقيقة ستين ثانية واليوم أربعة وعشرين ساعة هي الستة مربوطة في أربعة كلها ستة ستة ستة فالستة أشهر بتوع إستر كانوا رمز للحياة الروحية اللي الإنسان يعيشها أمام ربنا آخر نوع من الأطياب هي الطيب الذي يقدم من الانسان في اخر حياته لربنا زي ما السيد المسيح سكب الطيب على راسه ناردين غالي الثمن وبعض التلاميذ احتجوا على المرأة اللي سكبت الطيب وبعدين المسيح قال لهم لا تزعجوا المرأة لقد فعلت هذا لتكفيني ان الانسان بيكفن بالطيب والسيد المسيح فعلا كفنوه بالاطياب غير المرأة اللي سكبت الطيب ده عليه الاطياب اللي كفنوا بيها يوسف الرامي ونيقوديموس والاطياب اللي كانوا جايبينها النسوة القديسات أطياب ولهذا أجساد القديسين بتعتبر طيب أمام الله طيب بنأخذ بركة هذا الطيب وفي كل عيد من أعياد القديسين احنا بنضع طيب أيضا على أجساد القديسين ونقول للقديسين رائحة أطيابكم أفخر من جميع الأطياب القديسين رائحة جسدهم النقي اللي عاش لربنا كان طيبا أمام الله مش بس كفن بالطيب هو أيضا أصبح طيبا أمام الله كل الحاجات دي بالنسبة للقديسين اللي عاشوا حياة طيبة أمام الله وعاشوا كطيب مسكوب أمامه سواء منذ المعمودية أو الميرون أو طوال حياتهم الطيبة التي كانت طيبا او في وفاتهم لما تصعب آه، حياتهم كطيب امام ربنا ولذلك لما جه سفر النشيد يتكلم عن الكنيسة قال كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أذرة التاجر زي ما الشورية نحط فيها البخور العطر والبخور العطر يطلع كده كدخان طالع لفوق وتبقى اللي طالع من الشورية معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر كذلك الكنيسة وهي صاعدة لتقابل الله على السحاب بتصعد إليه كأعمدة من دخان دي حكاية الطيب اللي موجودة في سفر النشيد نكتفي بكده وتفضل صدق